بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين آمين آمين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام حلقة اليوم حلقة مهمة تحت عنوان لماذا انخفضت شعبية الإخوان لماذا انخفضت شعبية الإخوان هذا هو عنوان حلقة اليوم نقول في البداية إن الصراع قائم بين الحق والباطل في كل عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فحينما يتخلى كثير من أهل الحق عن حقهم تحدث الغلبة المؤقتة لأهل الباطل وحينما يتوكل أهل الحق على ربهم ويأخذون بالأسباب التي ينبغي أن يأخذوا بها تكون الغلبة لهم وصدق ربي إذ يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس وأحيانا تتكرر هذه الصور مع اختلاف الأشخاص والعاملين لكن سنن الله واحدة تجري في كونه كما حددها سبحانه وتعالى كنا نرى قريبا جدا بعد الثورة كثيرا من الناس يثقون في التيار الإسلامي ومنهم جماعة الإخوان واليوم نرى بعض أتباع هؤلاء وللأسف قد تزعزعوا ترى لماذا أم أننا صورة مقلوبة نريد أن نتعرف على الأسباب وكيفية المعالجة بل ونتساءل هل الصورة التي ذكرناها موجودة في الواقع أم أن الواقع ينطق بغيرها ويقول إن أتباعهم يزيدون ولا يقلون هذا ما نتعرف عليه من خلال هذه الحلقة المهمة جدا لماذا انخفضت شعبية الإخوان حينما نتكلم عن الإخوان لابد أن يكون أحد الرموز معنا في هذا اللقاء من أجل أن يجيب على هذا السؤال اللي بيثار الآن في الشارع المصري هل هذا السؤال صحيح أم سؤال خطأ لابد أن يكون معنا رمز من رموز جماعة الإخوان المسلمين بل ومربي من الشخصيات المربية لجماعة الإخوان المسلمين على مدى سنين طويلة وقادمة بإذن الله رب العالمين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وفي عمره يا رب العالمين إذا معنا مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور يسري محمد هاني أستاذ الدعوة والنظم الإسلامية بجامعة الأزهر أم على دكتور مرحبا يا سعداء بيه بارك الله فيك منورنا أحسن أستاذنا.
إليك ربنا يكرمك مرحبا مرحبا موضوع مهم جدا ويعني و...
طبعا.
يعني بطلب من حضرتك انك تأذن لي ان انا اطرح على حضرتك الاسئله آه، بعض بعض الاسئله اللي بتثار في الشارع نعم وبنتمنى اجابات واضحه وشفيه نعم ان شاء رب نسأل العالمين الله ذلك يا رب بركة الإخلاص آمين.
والإقبال عليه يا رب اللهم امين نعم.
هبدا مع حضرتك لان ده سؤال مهم وبالتحديد بعد آه، نتيجه الاستفتاء في المرحله الاولى الى اخره ونسبه المعارضه او تاييد المعارضه بدا يرتفع الى اخره عايز اسال السؤال اللي بيتردد واجابات واضحه فيه السؤال عايز ارد على في البدايه لماذا انخفضت شعبيه الاخوان على آه، عنوان الحلقه الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدولا في الغضب والرضا يا رب
والسؤال يطرح الآن كما طرحته حضرتك والحقيقة يعني إن الإنسان اللي بيعيش الواقع يستطيع أن يدرك أن هذا السؤال آه، يحتاج إلى شيء من التأني في الإجابة نعم
احنا عندنا الاتجاه الإسلامي ككل بفصائله المختلفه المختلفة كلها وعندنا اتجاه آخر اللي هو يضم الليبراليين الآن والعلمانيين واليساريين والشيوعيين والفلول وهناك تيار وسط أو منطقة وسطى يعيش فيها كثير من المصريين ممن آه، يعني يتأثرون بالإعلام سلبا أو إيجابا وبالتالي الإعلام اشتغل على هذه المنطقة الوسطى نعم اشتغل شغل آه، ضخم واحنا يعني كدارسين للإعلام في تخصصنا في الدعوة آه، ندرك ان الإعلام آه، له خطورة في تغيير الرأي العام وفي تشكيل اتجاهات الرأي العام و آه، آه، يعني ب- على قدر إصرار الإعلام على قضية ما وده كلها معروفة في علم الإعلام والدارسين له والمتعاملين معه قد تنطلي بعض ال ال الأحكام والآراء التي يسوقها الإعلام على آه، كثير أو على آه، جمهرة من الناس آه، آه، بلها خالي من الأحكام المسبقة مم.
فدخل عليها الإعلام فوجهها في هذه الإيه؟ الوجهة وبالتالي لم تنخفض بحمد الله شعبيات الإخوان وأنا لما أتكلمها مش بتكلم آه، يعني الحقيقة آه، آه، تعصبا للإخوان مم.
أن احنا قلنا نسأل الله سبحانه أن يرزقنا العدل في الغضب والرضا ونمسك بميزان عادل يبقى الحمد لله شعبية الإخوان لم تنخفض رغم هذه الموجة التي تصب عليهم ليل نهار من إعلام كاره يقلب الحقائق ويدلس على الناس ويستخدم الميكيافيلية بكل أبعادها وكل طرقها ويعني الحقيقة ان انا لما آه، يعني كنت ادرس آه، الاتجاهات الاعلاميه كتخصص وشيء متصل بعملي في قسم الدعوه والتبليغ آه، آه، يعني ادركت الان فعلا كل ما قاله اساتذه الاعلام الغربيين مم.
في آه، كيف يمكن عن طريق الإعلام أن تغير آه، مفاهيم كثير من الناس وما زال الكل يردد آه، كلام هتلر ومن كان وزراء لهتلر أعطني آه، إعلاما بلا ضمير أعطيك إعلاء أعطيك شعبا بلا وعي أنا ما قلتش الشعب المصري فقد وعيه إنما قلت المنطقة الوسطى تأثر تأثرت جمهرة من هذه المنطقة الوسطى بال- بهذا الإعلام ال- النازل إلى أرض الواقع إن شاء الله سيشاهد أن هذه الحرب التي أعلنت على الإخوان وعلى الاتجاه الإسلامي لو وجهت إلى آخرين كانت ك- كافية جدا أنهم يمسحوا من فكر الإنسان أو فكر الناس بل لم يعد لهم وجود أو يتقزم وجودهم إلى أقصى درجة يمكن أن يتصورها إنسان والحقيقة أن الإخوان آه، بالذات لم تجابه هذا الأمر من آه، هذه الأيام فقط إنما من ال- العشرات القر- عشرات الأعوام آه، والعقود ابتداء من الأربعينات والثلاثينات في العام في ال- في القرن الماضي لما آه، بدأ الإخوان يأخذون اتجاه إقامة دولة للإسلام وانقلب عليهم الجميع وكان الجميع يقولون لهم وينصحون الأستاذ البنا ومن معه بعد ذلك خليك جمعية من الجمعيات آه، على قد آه، أمر بمعروف أو نهي عن منكر فقط وإلا هتفتح عليك نار جهنم مم.
أو مدافع الدنيا كلها آه، الأستاذ البنا لم يرضى أن يكون الإخوان جمعية خيرية فقط إنما قال إن الإخوان جمعية خيرية ومؤسسة اجتماعية ونادي رياضي ومدرسة وكلية وجامعة واتجاه سياسي يراد أو, أو, أو يراد به أن نصل في آه، س- آه، سنة من السنوات أو عام من الأعوام إلى أن آه، تعود أمتنا إلى الإسلام الحاكم الذي يسيرها في جميع نواحيها نعم لأن كما تعلم حضرتك الاحتلال الأجنبي لم يقضي ولم يغلق الإسلام العبادي يعني الإنجليز لما جم مصر ما قفلوش المساجد فالإسلام العبادي مسموح به المساجد مفتوحة القرآن يقرأ الإذاعة بتقرأ قرآن الصفحات الإسلامية في الجرايد آه، الصوم بيجي بنصوم مع- أثناء الحج بنحج الأعياد بتيجي بنعيد يبقى الإسلام العبادي موجود لكن إيه اللي غايب أيوه الإسلام الحاكم الذي يستفتى في الناس هنا لما بدأ الأستاذ البنا ينحو منحى أن يجيء يوم آه، تعود شريعة الإسلام حاكمة ويحكم الإسلام ويستفتى في كل صغيرة وكبيرة من آه، آه، أحوال الأمة انفتح النار على الإخوان وصفوا في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من القرن الماضي بأنهم حاطين إيديهم في إيدين اليهود أو حاطين إيديهم في إيدين الأمريكان أو حاطين إيديهم في إيدين الإنجليز إلى آخر ما هو ما هو مسطور من هذه الافتراءات والقارئ بقى المتتبع للجرايد في القرن الماضي في الثلاثينات والأربعينات والمجلات وأدوات الإعلام يدرك مدى البهتان اللي ألقي على الإخوان بسبب أنهم أرادوا إيه؟ أرادوا الإسلام الحاكم ليعود مع الإسلام العبادي لتظلل أمة الإسلام بظلال شريعته ولذلك لو أن الإخوان كانوا يعملون لمطامع شخصية زي ما هم بيتهموهم النهاردة كانت المطامع الشخصية على بعد شبر من الأستاذ البنا يهتف للملك ويحيى الملك والملك ويقول له خد وزارات خد بتاع ده. بقت الحكايات بحبحة ولا سجون ولا معتقلات ولا مصادرات ولا آه، كذب إعلامي ولا افتراء ولا ولا إلى آخره وما زال الإخوان على عهدهم في أنه لابد أن يعود الإسلام حاكما الشريعة اللي استجنوا عنها عشانها واعتقلوا علشانها والإسلام الحاكم اللي دوخوا علشانه مش هيسيبوا الإخوان ووضعوا أيديهم في أيدي إخوانهم المخلصين من الاتجاهات الإسلامية الأخرى اللي الكل الآن بيسعد أن جاءت الفرصة لعودة الإسلام الحاكم لذلك الراصد يرصد لماذا آه، ثقل آه، يعني ثقلت ب- أو ثقل بهتان الإعلام على الإخوان وعلى الإسلاميين جميعا وبرضو اللي أنا عايز أقوله إن نبرة إن الإعلام يقصد الإخوان فقط برضو مرتب لها
مم.
إن يعني الإخوان دول غير الإسلاميين الآخرين لا ده ال- إحنا كلنا الحمد لله مسعانا واحد كل من يعمل لله سبحانه وتعالى كل الإسلاميين في مصر يتمنون يوما تظلل فيه شريعة الله الحاكمة أرض مصر بعدلها وسلامها والكفالة الاجتماعية و و و الشريعة ليس بالحدود فقط إنما الشريعة التي تؤسس دولة فيها الكفالة الاجتماعية وفيها العدل وفيها الحرية وفيها الأمان لجميع من تحت جميل لوائها طيب لماذا يردد البعض أن الرئيس محمد مرسي ري- ليس رئيسا لكل المصريين وأنه رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين
الله يكون في عون ال- الرئيس الحقيقة لأنه جه في وقت من أصعب الأوقات وأحلك الأوقات في تاريخ مصر آه، مصر آه، يعني دبر لها وخطط لها ونفذ فيها من المكايد والمفاسد ما كان يقدر له إن هذه الدولة تنتهي وتسقط ويستطيع اليهود أن يملكوا ما فيها أو أن يملكوا ويستعبدوا أهلها كما هو مكتوب عندهم أيوه كمية الإفساد المتعمد كل المصريين يعرفوها الفلاح المصري يدرك تماما الظلم ازاي وازاي مصوا دمه وازاي يخلوه على هامش الحياة العامل المصري الموظف المصري ازاي المرتبات سواء للعمال او للموظفين بقت زمانها دوما بقولها في الدروس بدل تسول يعني آه، آه، تحط كده مرتباتنا كلها بدل ايه بدل تسول الافساد اللي حصل والوا- والواسطه والرشوه والمحسوبيه البلد متهلهله فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يشاء أن يسوق الرئاسة إلى الدكتور محمد مرسي والدكتور محمد مرسي الله يديله الصحة والتوفيق ما سعى إليها إنما سيقت إيه إليه.
سيقت إليه وبالتالي هو في وضع صعب جدا نسأل الله أن يعينه عليه وأنا يعني الحقيقة واثق من أن الله سيعينه لأنه لم يطلبها ولم يسعى إليها إنما سيقت إليه بهذا الاستفتاء أو بهذا الانتخاب الشعبي فالدكتور محمد مرسي جاي في فترة البلد مهلهلة البلد كان مدبر لها أن تسقط وتنتهي كأمة كدولة بمؤسساتها كمدنية موجودة داخل البلد مم.
طوائف من هذا الشعب كانت تظن ان الثورة هتيجي زي المعتاد لانهم اعتادوا كده في في الأزم في العشرات السنين السابقة كانت كل الثورات اللي تقوم في العالم العربي أو الإسلامي اعتاد فصيل من هؤلاء علماني أو ليبرالي أو يساري أو إن الثورة تقوم والشعب يقوم الثورة وبعدين تقع في في حجره مم.
وهو اللي يحكم وكان يظن ان هذا هو ما سيحدث في ثورة 25 يناير فإذ بالشعب المصري يسقط المخلوع والنظام الفاسد المفسد ولا يرضى أن يعود إلى نفس النموذج فاختار الاتجاه الإسلامي واختار من الاتجاه الإسلامي من يقوم بأمر هذه البلد إذا نحن الآن في نموذج لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عليه الصلاة والسلام وكان عبد الله بن أبي بيتعمل له تاج الذهب وهيلبسه ويبقى ملك على المدينة وما حولها يثرب وما حولها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزع التاج ولم يلبسه عبد الله بن أبي فبقي الحقد في إيه؟ في قلبه الآن ال- الله عز وجل هو الذي سير هذه الثو- الثورة وأعطاها نجاحها مم.
فسيقت إلى الدكتور محمد مرسي ي- يجابه الدكتور محمد مرسي الله يكون في عونه الآن كل هذه الجبهات الجبهة اللي كانت بتنتظر ان الثورة هتقوم وال- والأمر يقع في حجرها وتحكم زي ما هو عاوزة زي ما هي عايزة ده لازم النار تشتعل في قلبه مم.
طيب العدو الصهيوني اللي فوجئ بثورة بتعطي اتجاه مصر للاتجاه الإسلامي واللي شافت بعينيها ازاي الرئيس ال- ال- المصري اللي جاي بديمقراطية كاملة وانتخاب وحرية رأي انتصر للحق في غزة وعرف ان غزة الباب الشرقي لحماية مصر فحماها وحماها من العدوان الإسرائيلي الأخير مم.
وكل الدول عرفت وشافت كيف كانت العزة يبقى إذا الناس اللي كانوا بيستنوا البيضة بتاع الثورة تقع في حجرهم حقدين العدو الصهيوني حاقد على الدكتور محمد مرسي على الاتجاه الإسلامي مم.
كذلك الناس اللي, اللي, اللي- اللي كانوا منتفعين من النظام السابق ازاي هيسلم لك كل دول اتحطوا في سلة واحدة وبدأ حقدهم يظهر وبدأ الإشاعات وبدأ الإعلام يردد ده, الم- ده ال- الرئيس مرسي رئيس للإخوان بس وماهوش رئيس لكل المصريين كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الواقع بيقول الرئيس للجميع وهو لما بيخرج في في خطاب بيقول كان الأول بيقول لنا يا أهلي ويا عشيرتي عملوا نكت مم.
على يا أهلي ويا عشيرتي إزاي هو إحنا قاعدين على المصطبة تقول لي يا أهلي ويا عشيرتي هو فين الخطاب السياسي لما طلع قال أيها السيدات والسادة قال إيه أنا بقول أيها السيدات والسادة الله. طب الراجل يروح فين ويقول إيه لذلك ال- الرئيس في في في في في موقف لا يحسد عليه لكن آه، الرئيس بحسن نيته معه معيات الله عز وجل فإذا دي كذبة يرددها الإعلام وما زال يرددها ولكن المصريين جميعا عاوزين آه، يقولوا إن هذا الرئيس إحنا شايفين فيه إنه بيضم الجميع تحت آه، آه، آه، أجنحته وإنه هو رئيس لكل المصريين وسيبوا له الفرصة بقى الله يهديكم سيبوا الفرصة للراجل يشتغل نشوف هو لكل المصريين ولا هيحط معلقة جماعة ذهب الإخوان.
للإسلاميين بس طيب نعم طب لماذا يشكك البعض في استقلالية قرار الرئيس وأنه غالبا ما يكون نابعا من رؤية مكتب الإرشاد برضو هذا على نفس النسق السابق آه
ال ال- ال- اللي عاوز ي- يعني او ال- او ال- اللي مش عاجبه الموقف وشايف الدنيا راحت من ايديه وتهيأ له كده لازم يثير غبار باي طريقه كانت مم.
هو آه، ال- جماعه الاخوان ومكتب الإرشاد أليسوا مثل بقية المصريين لهم رأي لهم رأي مش دول مصريين ولا هم بالتأكيد.
على الشمال فين الدولة يبقى لما يطلع مكتب الإرشاد يقول رأي أو واحد من الإخوان يقول رأي هل معنى ذلك إن أنا بأملي على الرئيس إنه ياخد برأي الإخوان أو أو يتبع سياسة الإخوان الراجل قاعد في شغله معاه مستشاريه وزارته الوزارات بتشتغل م- رئيس مجلس الوز- الوزارة بيشتغل القرارات بت- بتتاخد جوه مكتبه هو آه، ما في- لا دخل لأحد من قريب أو من بعيد بهذا وإن كان فيه نصح ف- ورأي بيتقال الإخوان بيقولوه أو مكتب الإرشاد بيقوله أو أو إلى آخره فهو رأي كما يقول جميع المصريين في جميع الصحف إحنا عاوزين كذا والاتجاه كذا والرأي كذا يعني من باب النصح والم- والمشورة طبعا طيب طب لماذا دائما يهتف المتظاهرون الآن يسقط يسقط حكم المرشد وطبعا هذا ال- الأمر في الحقيقة آه، ما ينفصلش عن السؤالين السابقين ال- الإخوان آه، بعدما كانوا في داخل المعتقلات وكانوا وكانوا وكانوا وجاء الخير الذي سقاه الله عز وجل لجميع المصريين بمن فيهم الإخوان وأصبح الإخوان لهم حزب الحرية والعدالة وأصبح الإخوان وقد نجح رئيس ينتسب إليهم أظن يعني إن في ناس مش هيعجبها العجب ولا الصيام في إيه مم.
في رجب المرشد لو كان بيحكم هو قال كده المرشد قال لو أنا بحكم كانت 28 مقر من مقراتي اتحرقوا والمقر العام للجماعة المهدد الله ازاي بيحكم ازاي ومقراته بتتهدد وبتتحرق و28 مقر للإخوان يتحرقوا ما فيش فضائية واحدة من الفضائيات إياها أشارت مم.
ولا راحت صورت ولا شافت الحرايق اللي أتت على الأخضر واليابس عشرة من الإخوان ماتوا محدش ذكر إنما لما آه، آه، أسيء إلى حزب الوفد وهوجم حزب الوفد زي ما ح- هنقول آه، واحنا طبعا ضد هذا لان احنا احنا ملسوعين آه.
بنار هذا الامر انما التحيز الاعلامي الشديد اللي ملوش مثيل ده فيسقط يسقط حكم المرشد ما بيحكمش آه.
فده كله آه، يعني آه، دخان في الهواء آه، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقهم ال- التعقل والميزان العام يا رب دكتور يسري بما تفسر وجود أكثر من شخص منتمي للجماعة يتحدث عن أشياء تتعلق برئاسة الجمهورية بعد هو- الاتصال طيب اتفضل أستاذ محمد أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذ ملهم أهلا بيك اتفضل بارك الله فيك ونشكرك على استضافة هذا الرجل المحترم الله الله اللي يكرمك.
بنشوفه بنرتاحنا بنرتاحه نفسيا والله العظيم الله يرضى عنك ويبارك فيك والدليل على ذلك ان لم تنخفض شعبية الاخوان يا دكتور يسري نعم.
انا من محافظة الشرقية نعم أيوة ومقيم هنا في السعودية نعم وعندما رأيت آه، نسبة محافظة الشرقية 65% نعم للدستور مع انها للأسف كانت المحافظة واقفة آه، مع ال- ال- المجرم أحمد شفيق مم.
فكنت سعيد جدا عندما رأيت محافظة الشرقية تحولت وأصبحت 65% نعم للدستور إن شاء الله نعم نعم فإن بارك شاء فيك.
الله ال- التيار الإسلامي في ازدياد إن شاء الله و- ودكتور يسري هاني جزاه الله خير شرح الموضوع يعني كثير آه، أصبح أنا آه، ضد الدكتور مرسي كثير جدا الفلول على أمطار شفيق نعم.
على أمطار حمدين صباح تمام، وأمطار تمام.
آه، نعم، نعم.
و- ومن ضد الإسلام إن شاء الله بإذن الله ولكن سينتصر الإسلام تمام ربنا وأتمنى يكرمك أستاذ ملهم نعم ان انتوا ال- الدعاء اللي قالوا الشيخ عاد الجرمي على قناه الرحمه مع الشيخ محمد حسان ان يعاد كل كل ساعتين على قناه الرحمه آه، ليرى الناس كيف يدعو ال- الخ- آه، من خارج مصر لمصر.
نعم ربنا يتقبل بارك الله ربنا يتقبل الله.
بشكرك شكرا جزيلا أعود دكتور يسري نعم.
بما تفسر وجود أكثر من شخص منتمي للجماعة يتحدث عن أشياء تتعلق برئاسة الجمهورية وطبعا آه، آه، ال- الامر ب- يعني الناس كلها بتتكلم يعني بتتكلم فيما يتصل برئاسه الجمهوريه المستشارين بيتكلموا المساعدين بيتكلموا لكن زي ما قلت لحضرتك ال- العين الموضوعه على الاخوان والتي تريد ان تشوش تلتقط اي شيء مم.
تمام الآن احنا آه، آه، آه، يعني لما نشوف آه، آه، رجال الإخوان ما ما حدش منهم بيملي على رئيس الجمهورية شيء ولا بيتكلم عن مخصصات رئاسة الجمهورية ولا عن أحوال رئاسة الجمهورية ولا عن السياسة المفروض تتبع زي ما أنا قلت الدايرة اللي احنا كإخوان بنشتغل فيها هي دايرة النصح اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعله الدين الدين والنصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وإيه وعمته وعمتهم فأنت تنصح وأنا أنصح لكن ليه يسيب نصح التاني طب ما اقرأ الجرايد آه يعني أعمدة كثيرة جدا بتقول يا ريس المفروض يكون والمفروض يكون والمفروض يحصل المفروض يجي مش معنى إذا قالها واحد من الإخوان طارت الدنيا بها ولم تقف آه.
تمام نعم. طب هل صحيح أن جماعة الإخوان دكتور يسري تصف حساباتها مع القوى اللي بتراها منوئة لها من وجهة نظرها م. مثل المحكمة الدستورية الإعلام الأحزاب إلى آخره
آه والله سؤال طيب هو القارئ المتدبر بعين العدل لحركة الإخوان منذ أن أسسها الأستاذ البنا رحمة الله عليه سنة 1928 وما جرى خلال هذا الزمن الطويل كانت سياسة الإخوان وما زالت أن تحتضن هذا الوطن وتحقن دماء هذا الوطن وتنفي الأحقاد عن هذا الوطن مهما جرى لها الإخوان لو كانوا عايزين يصفوا حسابات كانوا بعد ما طلعوا من المعتقلات اللي شافوا فيها الويل كان الناس اللي عذبوهم والناس اللي قتلوهم والناس اللي خربوا بيوتهم موجودين على ظهر الأرض وبيمشوا ما بينهم كان لو كان في تصفية حسابات كانوا صفوا معاهم من بدري لكن الإخوان بيتقابلوا مع هؤلاء الناس في الصلوات وفي المساجد وهنا وهنا وفي الأعياد وفي كذا الأمر عادي لأن الإخوان يطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى ثانيا إن الإخوان يعلمون إن فرض أو, أو, أو نشر بساط السلام والأمن الاجتماعي أمر مهم جدا لنجاح رسالة الإسلام لأن في وسط العنف وفي وسط الدمار ما تنجحش دعوة أبدا لهذا كان الإخوان إذا قامت زوبعة وجاء عليهم ونزل عليهم بلاء صبروا له واحتسبوا القارئ للتاريخ يثبت هذا تماما أبسط ما فيها ما جرى في يوم الاتحادية إخوان رايحين ما فيش في إيدهم عيد خشب عود خشب حتة خشبة ولا معاهم حجر ولما جم يدافعوا عن نفسهم التقطوا من بين عربات بتاع بتاع سكة المترو عشان يدافع عن نفسه قتل الإخوان ولم يقتلوا أحدا ولم يسفكوا دما وما زال هذا صنيعهم إخوان كانوا قدام مقراتهم اللي بتتحرق وكان من الممكن يفعلوا الأفاعيل بالعيال اللي اللي بتحرق دي لكن دافعوا فقط ومقراتهم اتحرقت والجرح منهم اللي اتجرح وشقق اتحرقت ودكاكين اتحرقت ومحلات اتحرقت وهم ايه على صبر والقارئ برضه ولعل يسمعني كثير من الأحزاب الموجودة الآن في أيام المخلوع وأيام سطوة أمن الدولة كان الإخوان أول من أقام لجان التنسيق بين الأحزاب وبين النقابات وكنا رغم أن في الدولة بنعمل المؤتمرات الضخمة في النقابات وما كان أحد من الأحزاب في ذلك الوقت يملك أن يجمع أي عدد أو أن يتكلم مع الناس كان يجي الناصري يتكلم في هذه الآلاف المؤلفة ويجي الوفدي يتكلم في هذه الآلاف المؤلفة ويجي القسيس يتكلم كان يقعد جنبي ويتكلم في وسط هذه الآلاف المؤلفة ويجي حزب اليسار يتكلم في وسط هذه الآلاف المؤلفة والكل يجتمع شمله على انه يحط ايده في ايد بعضه عشان جمع ولم شمل الوطن وعايز اقول لك حاجة برضو هيكشف التاريخ ان الاخوان كانوا بيتعبوا جدا في التنسيق بين الأحزاب, الأحزاب والنقابات وبعدين نجتمع ويجتمع الإخوان مع هذه الأحزاب ويتفق على شيء والصبح نلاقي وجوه أخرى تعال يا فلان انت مش احنا متفقين على على كذا امبارح يقول لا لا لا بس فيه فيه ضغط عليا مانيش قادر اعمل ال- العمليه دي مم.
وبعدين جه اتجاه من حزب من الاحزاب في مره من المرات قال يعني انتوا كل مره اللي تجمعوا وتجمعوا وتجيبوا الناس وتقولوا ازاي عشان تبقوا قدام الناس طب يا سيدي اتفضل مم.
الحفله الجايه هنسيب لك التنظيم ونسيب لك الحشد في الحفله الجايه رحنا لقينا مين لقينا 20 واحد فقط لا غير منهم الثلاث اربع عمال والموظفين بتوع الحزب الله فين يا عم الناس اه هو ده اللي انا قادر اعمله يبقى الاخوان ما عندهمش حقد ولا حسد الاخوان كانوا مدخلين حزب الكرامه على القايمه معاهم تمام في الانتخابات اللي فاتت ونجح اعداد من حزب الكرامه على قوائم الاخوان ودخلوا الاخوان مدوا ايدهم للتحالف الوطني والناس هي اللي بقى تخرج وتجري تحت ضغوط معينه وتحت مطامع معينه هم اللي كانوا بيسيبوا التحالف وبيسيبوا التآلف الاخوان ليس على عندهم حقد على اي احد مطلقا وما زال الاخوان احنا انا مثلا لما بقابل الدكتور رفعت سعيد الدكتور رفعت السعيد رئيس الله حزب يكرمه التجمع.
على حزب التجمع من أشد الناس كره للإخوان مم.
ومن أشد الناس قسوة على الإخوان ورماهم بالكذب والبهتان والتزوير ومش عارف إيه لكن لما نتقابل في حلقة تلفزيونية الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية كان موجود معايا على آه، في استوديو 27 أول من كام يوم الأستاذ حسين عبد الرازق واعترض على المادة الثانية من الدستور وعلى تحكيم الشريعة وعلى استقلالية الأزهر وقال دي آه، دولة دينية و- واتناقشنا وقلنا ونزلنا مع بعض إخوة يعني إخوة متحابين ونزلنا في الأسانسير سوا وسلمنا على بعض الله الإخوان لا يحملون حقدا ليه؟ لأن الإخوان يرون أن السلام الاجتماعي هو عافية مصر نعم واسمح لي بس دقيقة واحدة هحكي لك حاجة آه، من ال- اتجاه الإخوان وعمل الإخوان في آه، انتخابات 95 و2005 طبعا انت عارف ان امن الدولة زور تزوير ايه كامل في 95 واحنا قاعدين في مدرسة ابن لقمان ويذكر اهل المنصورة مم.
ال- الناس عاطية للتيار الإسلامي وعطيانة ب- بإجماع وبعدين قعدنا يوم وليلة في الفرز ودخل مباحث أمن الدولة دخل رجالة أمن الدولة عارفينهم لأن إحنا زباين عندهم وعرفنا التزوير إزاي واشتغلوا إزاي المهم خلاص اتطبخت وإحنا ع- عارفين إنها اتطبخت تمام لأن النور اتقطع والصناديق راحت ومش عارف إيه وقعد القاضي حيران من سبعة الصبح لسبعة مساء لغاية ما خدوا قرار والمهم قبل ما يعلنها القاضي بشوية أنا قاعد في مدخل مدرسة ابن لقمان في المنصورة فقعد حواليا رجالة أمن الدولة اللي جايين من القاهرة بقى وال... والرتب ومش عارف إيه وبعدين بيسألوني أنا وأحد الإخوة المرشحين لو طلعت النتيجة على خلاف ما تتوقعون هتعملوا إيه خلي بالك وملاحظين إن آلاف الشباب م- منتظر منتظر وملتف حوالين المدرسة ومترقب للنتيجة قلت له يا بيه انت وهو انتوا فاكرين ان لو انتوا زورتوها وانا عارف انكم زورتوها خلاص وانتهت وال... وال... والقاضي بقى مضى جوه وانتهت القضية على اعلان النتيجة فاكرين ان احنا هنقول لشبابنا اللي بره دول احرقوا البلد قالوا اه لا ما ت- قلت له ما تخافوش الاخوان ما بتوش... مش بتوع حريقة نحن احرص على عافية الامة منكم قالوا ازاي قلت لهم طب اسمعوا معايا انتوا فاكرين قصة سيدنا سليمان مع الطفل بتاع بني إسرائيل الم- امرأتان من بني إسرائيل وال- وال- والحديث في البخاري ومسلم اه متفق عليه ذهبتا تحتطبا كل واحدة منها معها ولدها حطت الولد جه ال- الديب خد ولد من الاثنين بعد ما رجعوا اتشكلوا على الولد الموجود ده تقول ابني ولا تقول ابني راحوا لسيدنا سليمان قال الأمر بسيط جدا نقطع الولد نصين كل واحدة تاخد نص وما تختلفوش الأم الحقيقة قالت إيه لا سيبه معاها والأم الوزافة قالت اقطع يا عم قال روح أنت وهذا الطفل وتلك الأم قلت له بقى إحنا الأم الحقيقية اللي مش هتحرق البلد ولا هتشق الولد نصين هتسيبه لكم المرة دي لكن أنا هو الزمن معاكم الطفل هيكبر وهيعرف أمه فين وهيجي لها وهو بصحة وعافية والأم بصحة وعافية والبلد بصحة وإيه وعافية وعافية طب الولد جالك والأم الحقيقية ظهرت وال... والولد رجع ل- لامه بال- بالمثال اللي حضرتك بتقوله الان نعم ولكن بما تفسر التحول الحادث عند ملايين المصريين وهتافهم ضد الإخوان بعد أن كانوا يهتفون له بعد هو- هذا الاتصال هو كلمة طيب هذا تفضل الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم حاجة سناء اتفضلي طيب الله مجلسكم وحياكم الله الله يكرمك.
أنا عايزة أقول باختصار كده نعم للدستور وهو أفضل المتاح وما لا يدرك كله لا يترك كله وعايزة أقول أنا لست من الإخوان أو من أي تيار إسلامي على الإطلاق أنا بإذن الله من حزب الله المجادلة الجامعة الشاملة لكل صفات الخير الموجودة في آخر آية في سورة المجادلة وهي بإذن الله الفرقة الناجية وعايزة أقول أنا أعرف ناس من 30 سنة من الإخوان المسلمين وهم على خير وفير والدكتور محمد مرسي أحيي فيه الحكمة والأناة سدد الله خطاه ورزقه البطانة الصالحة الفالحة بإذن الله آمين يا رب وهو آمين.
في مسؤولية كبيرة وعظيمة وحمل ثقيل فاللهم أعنا جميعا على حمل يا رب.
الأمانة بأمانة اللهم.
فإنها ثقيلة وكان الإنسان ظلوما جهولا اللهم شكرا.
وفقنا جميعا آمين يا إلى رب.
ما تحب وترضى آمين.
وجزاكم الله شكرا خيرا جزيلا الله فيكم اتصال آخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أم علاء جزاك الله اتفضلي عنك خير الأستاذ ملهم وبارك في الدكتور محمد اتفضلي يا فندم آه، أولا نعم للدستور ولسيادة الرئيس دكتور محمد مرسي لكي تستقر بلادنا وتقلع عيون الأعادي عنها تمام آه، ممكن أكلم حضرتك بصراحة يا دكتور م- يا أستاذ ملهم نعم آه، ال- الأسباب التي جعلت آه، يعني آه، كل يعني قللت من شعبية الإخوان أول سبب وسبب رئيسي أنهم لا يعينون سيادة الرئيس دكتور مرسي على النهوض بالبلاد بل بسبب سعيهم وراء مصالحهم الشخصية وبسبب ما لقوه داخل السجون وباعتبارهم جماعة مهجورة فأحس أنهم يصبوا جم غضبهم على من يعارضهم لكي يحسوا بالرضا عن أنفسهم أنهم بدأوا يعودوا أنفسهم عن سنوات العذاب والقهر التي مرت بهم تمام.
فبعد فتنا الغالية فيهم لكنهم بصراحة شمتوا فينا معارضتهم ثاني سبب إذا وعدوا أخلفوا وإذا حدثوا كذبوا ولي تجربة معهم على ذلك ثالث سبب انهم ينظرون الى البسطاء من الشعب امثالنا باللا مبالاه بمعنى انهم ياخذون بظاهر الدين عندهم المؤمن القوي خير وحب عند الله من المؤمن الضعيف فو- فولاءهم الوحيد الى من ينتسبون لهم في الجماعه مثل عزاءهم في رجل لهم من الاخوان وذهب اليه المرشد شخصيا وعدم عزاءهم في رجل اخر من عامه الشعب وهذا سبب رئيسي قلل من شعبيتهم عند عامة الشعب نعم.
فأنا نفسي يرجعوا إلى الله ويندموا على ما فعلوا وي- وياخدوا ثقات فيهم كده ويحبوا الناس البسطاء لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لن تنصر هذه الأمة إلا بضعفائها أمثال تمام.
جزاكم شكرا يا أم علاء معانا الشيخ فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا
تحياتي لأستاذ الأستاذين ومربي المربين فضيلة الدكتور يسري هاني الله يبارك فيك يا شيخ أحمد بارك الله فيك ويعزك
نعم أكرمكم يا الله حبيبي في الله
نعم تفضل أقول للعالم الآن من خلال قناة الرحمة وأستاذنا الكريم الأستاذ ملهم أنني زرتك في شاوة سنة 93 نعم وكان ابنك مريضا وأردت أن تذهب به إلى الطبيب فآليت على نفسك أن تأتي إلى الجمعية الشرعية لتقدمني بنفسك وتقول لولا أن ابني مريض لجلست بين يدي الشيخ أحمد عبد الرحمن لأستمع محاضرته بارك هذا الله هو الاستاذ الدكتور يسري هاني العلم العالم الجليل الله يبارك يا فيك.
دكتور يسري انا بس عايز اقول لحضرتك زادك الله ادبا وتواضعا وعلما الله- الله يكرمك آه، هناك قاعده قرانيه تقول اذا صار الفساد اصلا صار الطهر جريمه وهذه القاعده ماخوذه من قوله تعالى اخرجوا ال لوط مم.
فاحنا صبرا لانه الحقيقه يعني هذا الفساد الذي انتشر في المجتمع نعم يحتاج الى صبر ومصابره
نعم فاصبروا والله العظيم العاقبه للمتقين نعم انا هاخد بس مشهد من سوره يوسف يا دكتور يسري تفضل تفضل انه من يتقي ويصبر نعم فان الله لا يضيع اجر المحسنين نعم نعم نعم بارك الله.
وفقكم الله شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله شكر عليكم الله لكم السلام وبارك فيكم يا شيخ أحمد آمين بارك أبو الله حمزة أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله عليكم, السلام ورحمة الله وبركاته الله وبركاته حي الله الأخ الحبيب المبارك الأستاذ ملهم أهلا بك الله يكرمك وحي الله شيخنا الموقر الذي نحبه من أعماق قلوبنا أسأل الله أن يبارك فيكم وإياكم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم آمين.
وإياكم أولا يعني كما أقول نعم للدستور العظيم نعم.
ثانيا أشارك في هذه الحلقة المباركة لماذا انخفضت شعبية الإخوان نعم.
أقول وبالله التوفيق نعم.
إنما كان يفعله الإعلام الفاسد والمفسدين الذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة مما كانوا يفعلونه ويشنونه من الحرب التي شنت على الإسلام والمسلمين نعم.
كانت جديرة أن تقتلع المسلمين من أصولهم ولكن عبقرية الشعب المصري الذكي الذي لا يغش ولا يخدع نعم.
الذي شبهه شيخنا الشيخ حسان أسأل الله أن يبارك فيه ويمتعه بالصحة والعافية ببذور الزهور هذا الشعب الذكي العبقري يعلم ها يعلم أن هؤلاء يخططون لإبادة الإسلام ليس لإبادة الم- الإسلاميين أو لإخوان المسلمين نعم فلماذا انخفضت شعبية الأخوان؟ لأن الحرب كانت ضارية الحرب كانت شديدة ممنهجة مخطط لها من الخارج ومن الداخل نعم.
وأنفق عليها الملايين بل المليارات نعم يا أستاذ ملهم بلغني أن منذ عشرات السنين أنشئ مركزا في أمريكا يسمى بمركز الكذب الاستراتيجي وأول كذبة أنتجها هذا المركز هي بعد 12 يوما من من افتتاحه أنتجوا كذبة أن هذا المركز قد أغلق ولم يغلق هذا المركز بل هذه كذبة فهذا المركز وكثير من مراكز الكذب الاستراتيجي يريدون أن يبيدوا الإسلام ولن يستطيعوا إن شاء كما الله.
قال ربنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والغالبية والنصرة لدين الله جل وعلا أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يجزي القائمين والعاملين في قناة الرحمة خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أعود دكتور يسري آه، سريعا لأن الوقت يمر بنا نعم طب الأخ محمد أهلا وسهلا السلام عليكم يا استاذ ملهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وبشكر الشيخ يسري على الحلقه الجميله ديت بارك شيخ الله فيك.
يسري ربنا يبارك في حضرتك أكرمكم اتفضل.
الله وبارك فيك انا عايز بس عايز بس عندي نقطه اتكلم فيها بخصوص الدستور بتاعنا يا استاذ ملهم طبعا انا بقول نعم والف نعم ومليار نعم للدستور المصري حضرتك انا قرات اول 15 ماده من الدستور الدستور بتاعنا دستور عظيم ودستور جميل جدا وبيتكلم على على بقى ال- اللي هي الحقوق الشخصيه والحريات وكده نعم انا بتعجب يا أستاذ ملهم من ابراهيم عيسى ومن ومن لميس الحديدي ومن ريهام سعيد والجماعه مم.
دول اللي هم بيتكلموا عن عن الرئيس مرسي بشكل مش كويس وانا ما اعرفش هو ليه ما بياخدش وقفه ما بيضربش بقى م- م- بيد من حديد ليه مع الجماعه دول لان دول ما بينفعش معاهم الادب والله يا استاذ ملهم تمام مهما تقول لا اصل احنا عايزين ادب وعايزين رحمه دول ما بينفعش معاهم الحاجات ديت دول عايزين يتسجنوا ويترموا في السجن زي الكلاب طيب شكرا جزيلا يا أخ محمد طبعا احنا ما نقبلش الجملة الأخيرة الكلمة اللي أنت الأخيرة اللي أنت قلتها لأن احنا أخلاقنا ما ينفعش احنا نعم، نقول كده نعم.
هم يقولوا اللي يقولوا بس احنا ما نقولش كده نعم.
أعود دكتور يسري اللي, اللي كنا بنتكلم فيه إن ال- التحول الحادث عند ملايين المصريين اللي كانوا بيهتفوا الإخوان أصبحوا الآن يهتفون ضد الإخوان احنا طبعا آه، يعني في السؤال الثاني تقريبا آه، أشرنا إلى هذا لكن أنا استأذنك الأخت اللي ما احنا هنجيبها هنجيبها لا أنا أقول- ما انا هنجيب ام علاء الاسئله اللي هي قالتها هنرد عليها آه، طيب بس طيب.
سريع طيب آه، ناخد السؤال اللي بعده لأن احنا جاوبنا عنه طب في- ال ال ال في سؤال ال مماثل طيب ال ال يعني جمله من الجمل اللي ام علاء قالتها في السؤال اللي انا هقوله لحضرتك مم.
ان أم، رايك فيما يقوله البعض من ان الاخوان جماعه لا ترى الا اعضائها مم.
ولا تعترف باي كفاءات نعم.
اخرى تخالفها في الراي نعم برضو يعني أنا مع احترامي لل... لمن يقول ذلك لكن اللي عايش الإخوان ويشوف الإخوان وإزاي بيسعوا إلى مصالح الناس وقضاء حوائج الناس ويفنوا في ذلك أعمارهم الحقيقة آه، يغير آه، هذا ال- هذا المفهوم وأنا أضرب مثالا واحدا لجان ال- الصلح في القرى والمدن ينفق فيها علماء الإخوان ورجال الإخوان عشرات الليالي للإصلاح بين المتخاصمين والقضاء على مشاكل كانت يمكن أن تدمر, تدمر أسرا كاملة عاش الإخوان لإصلاح للإصلاح بين الناس ولو كانوا يريدون مطامع شخصية لوصلوا إلى أعلى المناصب كما قلت فالحقيقة أنا أريد أن أقول أن اللي حصل معاه تجربة شخصية وغضب من أحد الإخوان قد قد قد يحدث هذا على المستوى الفردي لكن لا يصح تعميم هذا لأن التعميم في الأحكام حرام والإخوان اللي تحملوا هذا الأمر كله ما بيمنوش على شعب مصر بأنهم يتحملوا إنما وجود الآن الاتجاه الإسلامي ووجود الصحوة الإسلامية هل أتت من فراغ ولا أتت من جهاد الإخوان والإسلاميين الآخرين وإن اللي بيعمل لنفسه ما كانش ممكن يصل إلى نجاح أبدا مطلقا
اتفضل طيب أم علاء كانت بتتكلم بتقول إن الإخوان بيغلبوا مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة
والله الأخت أم علاء لو شافت رجال الإخوان وإزاي بيشتغلوا للشعب كانت غيرت رأيها ما هي أكيد شايفة هي آه يعني ممكن يعني تكون من قفر الشرطة يعني شايفة أنا واحد من الناس أرى كثير من إخواني وإيدي في إيديهم يمكن بيوتنا ما بتشوفناش بندخل وولادنا نايمين في معظم الأحيان ونرجع وولادنا نايمين أو, أو نخرج وولادنا نايمين ليه؟ لأننا في مصالح لقضاء مصالح الناس هنا وهنا وهنا ومن غير ومن قبل الانتخابات ومن قبل الأحزاب أي ضعيف له مصلحة وأي إنسان له مشكلة كانوا بيجدوا الصدر الحنون في, في الإخوان والسعي الدؤوب لمصالح الأمة لو كان الإخوان بيقصدوا مصالح شخصية كانت قدامهم الفرص الكثيرة لاقتناصها لكن يعلم الله وأقولها ليس متحيزا للإخوان إنما هو لمجرد شهادة نسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى أن الإخوان أبعدوا الناس عن المطامع الشخصية أبعدوا الناس عن المنافع الشخصية يبذلون من أوقاتهم ومن أعمارهم ومن جهودهم ومن أموالهم لفجر يتمنون أن يعم بنوره أرجاء مصر من العدل والسلام وأن تعود مصر إلى الدولة القوية الرائدة التي لها المكانة العالية في المجتمع طب الإخوان إذا وعدوا أخلفوا والله لا يمكن أن يكون المصلي منافقا أبدا المنافق ده كلمة إذا وعد أخلف هذه صفات المنافقين والمصلي المزكي المجاهد المعتقل ال الذي صبر واحتسب لو كان منافقا لجري من أوسع الأبواب حين يجيء البلاء ولذلك سيدنا علي رضوان الله عليه بيقول إيه علامة المنافق أنه إذا أثنى الناس عليه زاد في عمله وإذا ذموه سكت عن العمل يعني المرائي علامته إيه زي ما بيقول سيدنا علي أما تقول له والله والله العظيم أنت ما زيك يجري ويعمل لكن إذا قلت له لا لا لا سيبك من الكلام ده أنت ما تنفعش يقول الناس ما عادش فيها فايدة والناس ما عادش فيها خير وأنا تعب نفسي ليه ما أقعد فلو أن الإخوان كانوا منافقين كانوا قعدوا من بدري لأنهم بيقدموا لله ولدين الله ومن أجل هذا البلد لا يريدون جزاء ولا إيه ولا شكورا بارك الله فيك طيب سؤال صريح دكتور يسر ونحتاج نعم. إلى إجابة واضحة نعم.
هل يرضيك أداء الإخوان؟
الإخوان دول بشر ولا ملائكة؟ مم. نتفق. بشر بشر يبقى ليسوا معصومين من الايه من الخطأ, من الخطأ.
فوجود نسبة من الخطأ في شغل الإخوان أمر بشري واللي يقول لك الإخوان ما بيخطئوش ده يبقى إنسان لا عقل له لكن الخطأ اللي بيصدر من الإخوان زي الخطأ اللي بيصدر من بقية البشر تمام لكن إصرارهم على الخطأ أو على الشيء الغلط غير موجود بالمرة فإذا وقع الإخوان في خطأ سريعا ما يعالجون هذا الخطأ ولو ادعى إنسان العصمة لكذبه الناس إيه أجمعون إحنا بنخطئ آه الإخوان بيخطئوا لكن خطأ غير مقصود وغير ممنهج وإذا وجدوا أنهم أخطأوا عادوا إلى الصواب على وجه السرعة وزيك سيدنا عمر رضوان الله بيقول ليس العيب أن تكون مخطئا ولكن العيب أن تصر على الخطأ رغم ظهوره لدى الجميع العيب انك تعرف ان ده خطأ والكل بيقول خطأ وتصر عليه فأنا بقول ان الإخوان مش معصومين الإخوان بشر زي بقية البشر لكن الإخوان بتربيتهم بدينهم بأسلوبهم المعيشي تحت ظلال الإسلام إذا أخطأوا عادوا إلى الصواب بفضل الله جل وعلا طب شايف بال- ال- حالة الانقسام اللي بقت موجودة الآن في المجتمع شايف إن الإخوان هيحصلوا ويحصدوا النسبة اللي خدوها في مجلس الشعب السابق أولا كلمة الانقسام دي كلمة في غير محلها مم.
لأن الانقسام معناه إن أنا جبت 80 مليون خليت 40 هنا و40 هنا اه أبدا ما حصلش هذه الأبواق الإعلامية و- والزن الإعلامي والكيد الإعلامي ربنا سبحانه وتعالى بيقول بل مكر الليل والنهار مكر الليل والنهار شغال مم.
ي- ي- يعني يصور للناس ان ال- ال- البلد منقسم لا البلد مش منقسمة البلد فيها ناس يدعوا الديمقراطية وحين تطبق الديمقراطية إن جابتهم تبقى مقر- ديمقراطية قشطة وبنت حلال وحلوة أوي إن جابت غيرهم تبقى ديمقراطية كذابة الله الراجل اللي بيحتكم إلى صندوق الانتخابات ويقول لك إذا جت بلا أهلا وسهلا وإذا جت بنعم هن- هنحرق البلد هنولع الدنيا تبقى أنت ديمقراطي أبدا يبقى أنت أول واحد يرد الديمقراطية الله هي الديمقراطية بنت حلال وكويس قوي لما تجيب غير الإسلاميين وما تجيب الإسلاميين تبقى ديمقراطية صفتها ونعتها و- وكذا وكذا وكذا إلى آخره فالبلد ما فيش فيها انقسام بفضل الله أمال البلد فيها ديمقراطية سيب صندوق الانتخاب يقول وما دمت انت راجل ديمقراطي إذا كنت صادق بقى في إنك راجل ديمقراطي والله إذا الشعب قال لا كله أهلا وسهلا طب ما هو احنا احنا أول الناس هنقول لا طيب ما هيكون تمام هنقول طيب.
نعم هنقول أهلا بلا طب ما هو الصندوق الصندوق الحكم هو الصندوق والفيصل هو الصندوق آه.
طب ما هيتقال لك دلوقتي وبيتقال منظمات المجتمع المدني وأحزاب و- وربط و- و- وجماعات وجبهات إلى آخره بيقولوا إن في تزوير حدث والإخوان بيعملوا زي الحزب الوطني ما كان بيعمل في الانتخابات هقول لحضرتك حاجة مم.
الإخوان هم اللي وضعوا في مجلس الشعب اللي الإيد اللي إياها أسقطته بدري لما شافته هيصلح البلد هم اللي حطوا في الدستور وأضافوا إلى المادة بتاع الانتخابات إن الفرز يبقى في اللجان في اللجنة في اللجنة ويبقى عيني عينك فضائياتهم كانت جوه اللجان وكان المراسلين بتوعهم واقفين على راس القاضي مم.
وكانوا بيقولوا يا سيادة القاضي ايه اللي حصل إيه إيه انقل فكان ال- الفرز على ع- على على الملأ وده اول مرة بتحصل في مصر احنا كنا الاول ناخد الصناديق ونجري وراها الامن المركزي يضربنا والصناديق تروح فين ما تعرفش والامر ومحدش كان بيعرف ايه اللي بيحصل لكن النهارده صندوقك مكانه محدش سرقه اه أوراقك على الفضائيات بتنقلها كلها هل كان حد ينتظر إن الفضائية ماشية ورا كل ورقة تشوفها وورا كل رقم تشوفه ويرجع يقول لي فيه تزوير امال عاوز ايه اكتر من كده مم.
لا انا انا عاوز الناس ترجع الى شيء من التعقل يعني اذا كنت ادمي آه، آه، يعني يا اخي آه، آه، آه، يعني سيب كل ال- الامور الاخرى في جنب وعايزين الانسانيه فقط مم.
آه الإنسانية فقط طبعا.
يعني اللي شايف هذا الان- هذه الانتخابات يحميها الجيش وتحميها الشرطة وشايفها مذاعة على ال- آه، الهواء.
على الفضائيات وعلى الهوائيات وبعدين يقول ده فيها تزوير ده يبقى راجل ابن وطن لا يبقى ابن ثورة لا يبقى ايه يعني ماشي مش عارف في النهاية يا دكتور يسري إيه الجوامع اللي تجمعنا مرة تانية إيه الأمور إيه القواسم المشتركة اللي تجمع المصريين مرة أخرى شوف رغم ما حدث والافتراءات والك... و- و- وكيل التهم للإخوان وسبهم وشتمهم وحرق مقرهم و... و... وما حدث اللي هو يعني جاب المعرة للناس كلها ما فيش دولة في العالم بتشتم رئيسها بالطريقة دي تمام إذا تجرد السياسي عن الأخلاق ده دي مصيبة ورغم هذا ما زال الإخوان وما زال الاتجاه الإسلامي وما زلنا بنقول البلد لسه فيها قواسم مشتركة أنا الحاف برامجي الانتخابية كلها كنت أعلن صوتي في ال- في المؤتمرات الانتخابية وأقول إحنا سياستنا إن مصر ما هياش لفصيل مم.
ولا يقدر فصيل واحد يقوم بها مصر للجميع كنت أقول يا ليبرالي تعالى القاسم المشترك بتاعك أنت عايز حريات آه الإسلاميين عايزين حريات لأن هو الإسلام تعالى يا علماني عاوز إيه عاوز صندوق نتناوب فيه كراسي السلطة عن طريق الانتخاب الحر والله ده اللي احنا عاوزينه حط ايدك في ايدي تعالى يا ساري اللي صدعت دماغنا بحقوق العمال والفلاحين مم.
مش عاوز حقوق عمال وفلاحين احنا احرص الناس على عمال وفلاحين تعالى حط ايدنا في ايدك وكان بعض الاخوان بعض اخواننا من الاسلاميين الحقيقه يعيبون علي هذا الامر وعلى من يتكلم يقولوا قواسم ايه ده عمرهم ما هيصدقوك ولا عمرهم هي- هيجوا معاك مع قواسم مشتركه انا كنت اقول لكن الواقع الحالي صدق اللي هم قالوه الله انا مدد ايدي لك تقطع الايد الممدوده تكذب عليا ت- تدلس آه، ومع ذلك رغم هذا التدليس ما زال ما زالت اليد ممدوده ونقول يا جماعه مصر بتاعتنا كلنا انت قلت مش عزبه للاخوان والاخوان قالوا برضه مش عزبه للاخوان ولا للليبراليين ولا لغيرهم مصر بلد للجميع تعالوا نحط قواسم مشتركه ن- ن- نتعاون كلنا عليها أول ق- هذه القواسم المشتركة أن نرضى بنتيجة الديمقراطية الديمقراطية الرئيس الأمر الرئيس والركيزة الأولى فيها صندوق إيه الانتخابات الناس تقول كذا كلنا نسلم بها صندوق الانتخابات في أمريكا جاب أوباما مم.
الراجل اللي كان أبا أوباما مين
جون كيري لا
ايوه الاخير ما كانش جون كيري
لا جون كيري جابه وزير الخارجيه كمان دلوقتي ال- ال- المهم اه ان هذا الرجل بعد ما اعلنت نتيجه الانتخابات الامريكيه ب 51 وشويه او كذا راح صافح اوباما وتعشى معاه مم.
ومشت امريكا ليه لان الديمقراطيه الغربيه رسخت وربت الناس على ان الاليه التي ترفع التنازع هي ايه صندوق الانتخابات فرضي الشعب كله احنا عندنا بقى الديمقراطيه اللي جايبها اخواننا آه، ديمقراطيه حوله اه ان صندوق الانتخاب قال له انت اللي جاي اهلا وسهلا بقت ديمقراطيه بنت حلال لكن ان قال نعم هحرق البلد طب مين اللي يقول كده انهي عاقل لذلك بقول على الجميع ان يعود الى اول قاسم مشترك انا بنادي الكل من هنا وبقول فل آه، آه، يعني آه، آه، يعني ن- نترك جميع الرايات وناخد الرايه المصريه ونقول الديمقراطيه الآلية ال- ال- الرافعة للنزاع الصندوق سيبوا الشعب يقول والله إن الشعب قال نعم كان بها الشعب قال لا كان بها وإحنا رضينا بالديمقراطية وأول أركان الديمقراطية إن رافع النزاع هو صندوق الإيه؟ الانتخابات ما يصحش بقى واحد ديمقراطي يجي يقول لي إذا جابت كذا بقى كذا ديمقراطي إزاي تبقى أنت لا ديمقراطي ولا رد ديمقراطية ولا عرفت أسبابها إيه ولا تفقهت فيها أنا مش عارف إزاي نحكي إلى هذا لكن على كل حال في النهاية بقول لهم روحوا للصندوق ولنرضى جميعا به ويبقى ده أول قاسم مشترك نعم.
نعم. لصالح أمتنا انت منور دكتور بارك الله فيك ربنا يكرمك أنا سعداء الله بحضرتك وحضرتك.
ربنا بارك الله يكرمك فيك.
دكتور يسري حياكم الله رب العالمين.
يعني كانت حلقة مهمة وتوضيح لكثير من الأمور التي تثار في الشارع ربنا يبارك فيك دكتور يسري بارك شكرا الله.
جزيلا نلتقي عزكم دائما الله.
على خير بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام في النهاية دي كانت حلقتنا اللي كان عنوانها لماذا انخفضت شعبية الإخوان أسئلة كثيرة كانت ب- تتردد في الشارع المصري حاولنا أن احنا نجيب عليها بطريقة مبسطة من خلال أستاذنا الدكتور يسري محمد هاني أستاذ الدعوة والنظم الإسلامية بجامعة الأزهر وأحد رموز جماعة الإخوان المسلمين ربنا يبارك فيك دكتور يسري مرة أخرى مشاهدينا الكرام انتظرونا غدا ومزاج المصريين في خطر غدا نلتقي على خير شكرا لكم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه مجالس رحمة